بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين لقاء جديد من سلسله سؤال محيرني ما زلنا مع قضايا الالحاد والمتشككين واسئله بتجيلنا مرتبطه بالموضوع والنهارده سؤال برضه له اشكال كتير لانه ممكن يبقى عشرات الاسئله بس في اتجاه معين هل العلم يتعارض مع وجود الله او بالذات في العلم التطور هل فكرة التطور بتقول انه ربنا مش موجود لان مفيش خلق السؤال ده طبعا للأسف يعني ناس كتير ما لقيتلوش اجابة بره فاعتبروا ان ده نهاية الايمان ونهاية المسيحية ولما داروين طلع بالنظرية بتاعته وانا قاصد اقول كلمة نظرية وهعلق عليها اعتبروا انه ده نهاية المسيحية في العالم في ناس ادعت كده بعد داروين بالذات بعض تلاميذه اللي كانوا اكثر تطرفا منه لان داروين نفسه ما لغاش وجود ربنا انما قالوا التطور حقيقة هو مش حقيقة علميا هو مش حقيقة هو نظرية وفي فرق كبير قوي بين النظرية والحقيقة فهم قالوا بما ان الكائنات تطورت وطلعت من كائنات أصغر وأول كائن أو أول خلية عبارة عن تجمعات كيميائية وحصلت عشوائي مع مساحة من الزمن ضخمة هتوصلنا في الآخر للإنسان إذا مفيش عنصر خارجي مفيش خالق في الموضوع الموضوع ماشي لوحده طبعا الكلام ده بداية نفسي يا شباب بالذات لو بخاطب شباب لأنهم أكثر عرضة للأفكار دي ما تاخدوش الأمور من على الوش كده ادرسوا اقروا تبحروا لأنه على أساس الكلام ده أنت بتكون يعني تفكيرك وموقفك من الحياة كلها لأن مفيش عالم محترم في العالم لغاية النهاردة أجزم بالعلم بال بالتجربة أنه في حاجة اسمها تطور كامل من كائن أصغر إلى كائن أكبر الكلام ده علميا وأنا متأكد من اللي بقوله روحوا ادرسه لم يثبت إنما هي نظرية نظرية يعني إيه؟ يعني احتمال يعني واحد قال يمكن يكون كذا ثبت في العلم أن داخل الجنس الواحد في نوع من التطور وده مقبول جدا وما عندناش أدنى مشكلة مع الحتة دي في الناحية الإيمانية يعني إيه؟ ما هو الإنسان ذاته تطور عبر كذا ألف سنة النهاردة دينا بنستخدم الميديا والأجهزة والكهرباء ما هو ده نوع من التطور لبسنا اختلف لغتنا اتطورت إذا فكرة التطور ما هياش مرفوضة بس أنت عاوز تقول لي الإنسان كان أصله حيوان والحيوان كان أصله نبات والنبات كان أصله خلية عشوائية والخلية العشوائية كانت أصلها شوية مواد كيميائية هي مفيش ولا عالم قدر يحقق الكلام ده خالص فالكلام ده لغاية دلوقتي العلم ضده طب هتقولوا بس ده ده, ده ماشي في العالم كله ده العالم كله بيقول الايفوليوشن والتطور خلاص لغى ربنا وبتاع ما هو شغل الشيطان ما هو الشيطان اسمه الكذاب وابو الكذاب يطلع بكذبة كبيرة والعالم كله يمشي وراه والناس تحب الكذبة يعني مش عاوزين زي ما قال الكتاب أحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرير فبداية فكرة التطور ده أولا ده موضوع ضخم جدا لأنه أنا مش متخصص ولا أدعي أن أنا متخصص لكن كل اللي قريته ودرسته وشفته وسألت فيه لقيت أن مفيش حد عاقل خالص في الكون كله بيقول ان الانسان طلع عشوائي اولا فكره العشوائيه دي ضد العلم تماما ما هو غياب الخالق يعني ما فيش ديزاينر ما فيش حد خطط ما فيش حد فكر ما فيش حد رسم ما فيش حد عمل كله طلع لوحده العشوائية في تفكير كنتوا لو ما كنتوش عمركم فكرت يعني ده درسته توصل لإيه العشوائية دايما علامة قلة النظام يعني احنا لما بنيجي نقول في منطقة عشوائية دي معناها ايه يعني لا شوارع مرصوفة ولا بيوت منظمة ولا في وسائل معيشة مريحة وكل حاجة ملخبطة لما نطلع من العشوائية يبقى دخلنا ايد خارجية نظمت وخططت ورتبت وصلحت فطلع مجتمع متحضر فاللي عاوزين يقولوا ان الانسان نفسه وهو النهاردة كائن معقد جدا يعني العلم خدمنا في حتة مهمة بقى كلما ازداد العلم تقدما كلما اكتشفنا ان الانسان ده تركيبة معقدة جدا ومحكمة بشكل يفوق الادراك يعني الخلية اللي انت مش شايفها بعينك دي دي جواها يعني ألف كمبيوتر على يعني حديث جدا بمعلومات ب ب بشغل فظيع طب ازاي الكمبيوترز دي كلها تتحط في خلية ما تشوفهاش بعينك الجينات اللي هي اللي بتوصف الكائن في الاخر هيوصل لايه الجينات دي حاجات microscopic يعني ما تتشافش بالعين في الاف من الشفرات جوه كل خلية ولو الشفرة اتغيرت في حرف من الالاف دي يطلع تشوه يطلع حاجة مختلفة مين اللي عمل الابداع ده انا لو قلت لك وانا بكلمك اللابتوب ده لقيناه هتقول لي اه طبعا ممكن تكون لقيته وقع من حد اقول لك لا لا لا ما اقصدش كده ده انا بقول لك اللابتوب ده اتعمل لوحده تقول لي يعني ايه اتعمل لوحده اقول لك يعني ايه بقالنا ألف سنة كان في شوية بلاستيك على شوية ورق على شوية materials كده شوية مواد شوية هواء على عوامل تعرية خلال كذا ألف سنة اتجمعوا مع بعض طلعوا الجهاز ده اللي بيفكر وكله معلومات قيمة بذمتك مش هتضحك عليا تقول لي انت انت بتستغفلني في حاجة اسمها كده العلماء قالوا من السهل أن نصدق أن أي جهاز في الكون قد يكون تكون عشوائيا ولا نصدق أن الإنسان يترك بدون يد خارجية إذا أي عالم بيفكر وبيدرس كل مدى بيزداد تأكدا أن لازم يكون في إيد خارجية عاقلة جدا حكيمة جدا هي اللي خلقت هي اللي أوجدت هي اللي صممت أديكم مثل تاني من بلادنا لأنه للأسف مكرر احنا متأخرين شوية في بلادنا في حتة التخطيط والتصميم فتلاقي ناس تقول لك هنعمل مبنى فيجي مقاول ومع احترامنا للكل يعني ويحفر ويحط ويعمل وبعدين تقول له فين الرسم يقول لك من غير رسم ده احنا يعني خبرة طب الحتة دي عاوزة تصلح طب نهد ونصلح ايه يا جدعان ده ما ينفعش الكلام ده تقعد بقى مع حد من اللي بيفكر كويس يقول لك لا لا سيبنا بقى كام شهر الأول نرسم نرسم يعني ايه يعني نشوف المكان ونخططه وندرس البدائل ونشوف الأرض ونقعد نعيد ونزيد عشان يطلع شغل مظبوط إذا كان الإنسان نفسه الإنسان أصبح هو اللي بيخلق حاجة وعشان تتخلق حاجة منظمة جدا ياخد وقته في التصميم والإبداع والإنسان صورة الله ومثاله مش ده رسالة واضحة أن اللي صممني أنا واللي خلقني وخلقك ده عمل إبداع وتصميم رائع جدا في الآخر أقول الموضوع طلع عشوائي إزاي تقول على مبنى ضخم منظم جميل جدا إنه عشوائي تقول إيه على الشمس بقى وعلى القمر وعلى النجوم وعلى البحر وعلى السمك وعلى الحيوانات وعلى الجناين وعلى وعلى الأطفال الحلوين دول كل ده طلع عشوائي إذا بداية كده لازم نبقى واضحة في ذهننا ان اللي بيدعوا ان العلم بيأكد ان التطور حقيقة معاهم حق في مفهوم محدد للتطور إذا كانوا بيقصدوا تطور داخل الجنس الواحد ممكن تقول لي في كذا ألف سنة الكلاب كانت مختلفة وماشي الفيل زمان كانت الزلومة أطول ولا أقصر ماشي الزرافة كانت أطول ولا أقصر كل ده محتمل لكن عاوز تقول لي الفيل كان أصله خنفسة مثلا كلام ده مفيش إنسان عاقل النهاردة بيقبله وبالتالي التطور في الشكل المجمل اللي ساعات يسموه macro evolution ده غير مقبول علميا تماما بالعكس يعتبر سذاجه ويعتبر غباء بالعكس لما ندرس بقى الكائنات الحية كل مدى نكتشف عظمة الفنان اللي عمل الحاجة حتى لو أنا ما سميتوش ربنا لازم أعترف أن في قوة خارجية خلقت واحد من العلماء شبهها تشبيه لطيف كذا مثل كده أقوله لكم من كتب الجماعة اللي كانوا ملحدين وبقوا مؤمنين لأن دول أكثر حجة ومنطق في الدفاع واحد منهم قال إيه اصل هما دايما يلجأوا لفكرة العشوائية دي بدل ما يقولوا عشوائية يقول لا ده احنا سايبين الوقت لو حطيت ملايين من السنين يبقى الصدفة ممكن تلعب دور فتوصل لحاجة منظمة فقالوا طيب انا هسيب لكم حكاية الوقت دي انه يخلي حاجة تطلع كويسة في الاخر قالوا هات عربية النهاردة مثلا فيت و... ونركنها في جراج ونسيبها 100 سنة هنيجي بعد 100 سنة نلاقيها مرسيدس أحدث موديل في السنة بتاعتها مين مقتنع بالكلام ده؟ ما حدش يصدق الكلام ده كلام تخاريف الطبيعي بعد 100 سنة تلاقي العربية اللي انت ركنتها دي بقت يعني مهجورة عجوزة جدا ويعني مسوسة وحالتها حال يبقى واضح ان مع الوقت من غير اي تدخل خارجي المفترض الطبيعي إيه المنطقي إيه العلمي إيه التدهور فلما تقول لي في ملايين من السنين وصلت الكائن انه يبقى محكم اقول لك ده عكس المنطق انت لو سبت الامور بدون تدخل خارجي مع ملايين من السنين لو في حاجه ابتدينا بيها لازم تكون اتاخرت مش اتطورت الا لو في ايد خارجيه خلاص يبقى احنا افترضنا في تدخل خارجي هنا نقول بقى قابل للتطور وده ده قانون في في العلم انه يعني الانرشيا دي او يعني القصور الذاتي انك الحاجه لازم تستمر بانحدار تدريجي اذا ما كانش في تدخل خارجي. واحد تاني ده حكايه تاني او مثل تاني عشان يحقق الفكر. بالذات على قولة تركيبة خلية الإنسان لأن هو أكتر حاجة معقدة في الموضوع أنه الجماعة اللي بيقولوا ما فيش ربنا عاوزين يقولوا أنا ما اتخلقتش ما هو ما فيش حد اسمه خالق وبالتالي لو فاكرين أول حلقة بدل ما فيش خالق يبقى ما فيش صح وغلط ويبقى ما فيش معنى للحياة لأنه لما واحد بيعمل حاجة بيعملها لغرض يعني لو أنا بعمل كتاب أنا عامل الكتاب لغرض لو مهندس بيعمل مبنى بيعمل المبنى لغرض لو دكتور بيعمل عملية بيعمل العملية لغرض فإذا كان في خلق يبقى الخلق له غرض يعني ربنا خلق الإنسان علشان لازم يبقى فيه علشان لو ما فيش خلق وفي اللي هي العشوائية دي أو ما فيش تدخل خارجي يبقى ما فيش غرض في الموضوع فجماعة الملحدين بيقولوا ما معنى إلحادهم بما أن ما فيش ربنا يبقى الإنسان هو شوية كيمياء في الآخر وما فيش معنى أو غرض أو قيمة لحياته وبالتالي يقضيها زي ما يقضيها اليومين اللي قاعدهم دول كمان يقولوا حاجة تاني بما أن الحكاية طلعت لوحدها يبقى ما فيش حاجة اسمها قانون أخلاقي وهنا ده رد مقنع جدا وبديهي ليه أنت اللي بتسمعني لو لقيت إنسان بيقتل طفل بتتأذى نفسيا حتى لو أنت غير مؤمن وليه نفس المنظر لو شافه واحد هندوسي أو بوذي أو مسلم أو من أي دين آخر هيتأذى وليه لو واحد بيقول ما فيش ربنا وشاف إنسان بيعتدي على طفل هيتأذى يبقى واضح إن إحنا كلنا كبشر جوانا قانون أخلاقي غير معلن اتفاق داخلي ضمني كده كلنا مميزين الغلط من الصح يبقى واضح ان في بروجرام في الموضوع في برنامج لو كانت وليدة العشوائية طب ليه انت عندك نفس البرنامج اللي عندي ازاي العشوائية توصل لكده ازاي انت تطلع بتتضايق من الغلط وانا بتضايق من الغلط بغض النظر بقى عن اي دين او علم او فكر يبقى واضح انه الموضوع معمول عميل بشكل محدد في اتجاه محدد لمعنى محدد يبقى الموضوع كده متساق في اتجاه معين يبقى ربنا لما الإنجيل يقول لنا بيحبنا خلقنا على صورته ومثاله داعينا للحياة الأبدية ده كلام منطقي ليه؟ لأنه احنا كلنا شايفين معنى لحياتنا لما نقول ربنا بيحبنا واحنا كبشر نحس ان اغلى ما في حياتنا الحب والكتاب بيقول الله محبة واحنا صورته يبقى كلام منطقي لان انا كإنسان اقدر ما اكلش يوم ولا اتنين لكن الحب بالنسبة لي احلى حاجة في حياتي يبقى واضح انه فكرة القيمة والمعنى والغرض ده موجود في تفكيرنا البشري بعيدا حتى عن اي ايمانيات ارجع للتشبيه اللي كنت اقوله لكم ان واحد من الملحدين اللي بقى مؤمن بعد كده بالمسيح قال لان هو كان بالذات مشغول بالشفرات والجينات والحته دي قال تعالوا نحط ألف كتاب في مكتبة وكتب بقى قيمة جدا وكل كتاب قد كده ونقفل عليهم ألف سنة وننتظر عوامل التعرية وظروف الزمن والتغيرات الطبيعية وقول زي ما تقول يحصل رياح يحصل زلازل يحصل براكين الكتب وقعت ودخلت في بعض فقال بعد ألف سنة فتحنا المكتبة لقينا المفاجأة كتاب واحد عبارة عن تجميعة الألف كتاب والكتاب مكتوب كلمة كلمة بمنتهى الدقة وبتدي معنى محدد وفكر منظم جدا حد فيكم مصدق اللي انا بقوله هل اللي انا بقوله ده يدخل دماغ حد الكلام ده مش منطقي المنطقي ايه ان انا اقول لك بعد ألف سنة فتحنا المكتبة لقينا الكتب متربة ومتقطعة ومتهرولة وداخلة فوق بعض وحاجة يعني ده الطبيعي الألف كتاب اللي عملوا كتاب واحد هو ده تبسيط لفكرة الإنسان اللي كل خلية وكل عضو بيشارك في إخراج في الآخر كائن واحد منظم ومعقد جدا وله غرض من حياته وله قانون يحكمه داخله ضمير إذا هذا الإخراج البديع لا يمكن يكون بدون يد خارجية إذا كل ما يدعيه أنصاف العلماء أو العلماء الكاذبين لأن الكتاب المقدس استخدم التعبير ده قال في رسالة بطرس العلم الكاذب الاسم لأن العلم الحقيقي يمجد الله العلم غير الحقيقي ينفخ يعني إيه يخلي الإنسان يمشي غلط يمشي في السكة الغلط فيقول أنا ربنا ويتفلسف و و ويدعي أنه فاهم كل حاجة هو مش فاهم حاجة كمان مع موضوع العلماء ده أو هل العلم ضد وجود ربنا نلاقي أنه مثلا في تفسير المشاكل اللي بتحصل في الطبيعة لو درسنا الطبيعة والعلوم طبعا أنا برضو لا أدعي التخصص لكن يا ريتكم تقروا علم سليم تكتشفوا أن في دقة متناهية في حركة الكواكب مثلا وإن أي خلل واحد من مليون من الثانية أو يعني أرقام ضئيلة جدا لو كانت اختلفت ما كانش يبقى في حياة على الأرض كانت الأرض ده مثلا اتحرقت كلها كانت الحرارة على الأرض تبقى آلاف الدرجات إذا استمرار الحياة معناها أنك عندك سيستم محكم جدا بدرجات متناهية في الدقة بتحكم حركة الكواكب والزمن والمجرات والموضوع كبير قوي واحنا ننام ونصحى ولا دريانين باللي بيحصل حوالينا والعلم كبير وايه يكتشف هذا الابداع وهذا الاختراع الضخم اللي اسمه الكون والدقة العجيبة اللي ربنا عامل بيها الدنيا واللي قال يقولوا عليها غير المؤمنين طلعت لوحدها طلعت لوحدها ازاي طب ما طلعتهاش انت ليه خلال كام ألف سنة يا إنسان وانت راجل عاقل وبتفكر إذا مش بس العلوم الإنسانية يعني البيولوجي أو علم الإنسان نفسه لا حتى العلوم الطبيعية لو تبحرت في مثلا علوم زي الحيوانات أو الأسماك أو الكائنات الطبيعية زي النباتات هتلاقي أسرار وحاجات عجيبة جدا هل اللي احنا بنقوله ده مش روحي الحقيقة لا مرتبط جدا بتعليم الكتاب لأنه الإنجيل علمنا مبدأ مهم أوي أن الإنسان الطبيعي يميل لتمجيد الله دي تلاقوها في روميا واحد واضحة أن الإنسان لما يبص على السماء يقول الله يعني المجد ليك يا رب تطلع الشمس يقول له أشكرك يا رب يجي عليه الليل أشكرك يا رب يشوف شوية هوا يحس بربنا يبص السمكة ولا الحشرة ولا النبات يمجد الله تلاقوا المزامير بتقول سبحيه أيتها البحار والجبال والأنهار وال... تلاقي في أيوب مثلا لما ربنا حب يجاوب على أسئلة أيوب في آخر سفر أيوب أيوب قعد يقول بقى أسئلة كتير قوي وقال له لو أنت موجود تبقى ظالم وأنا عارف أنك موجود طب فهمني ليه بتعمل فيا كده ده يعني ملخص تساؤلاته فربنا الأول ما جاوبوش على سؤاله المباشر قال له أنت كنت فين يا أيوب لما أنا خلقت الدنيا تعرف إيه اللي بيحصل في عالم البحار تعرف الحيوانات بتتوالد وتتكاثر إزاي تعرف السماء ماشية إزاي تعرف إيه عشان تيجي في السؤال ده تقول أنا غلطان طلعتني غلطان يا أيوب وانت مش فاهم ولا حاجة حواليك ماشية ازاي ما تسيبني انا اللي خالق وانا اللي بدبر الكون وانا ضابط الكل اعمل شغلي ما انا اللي اديتك العيال واديتك العمر واديتك الصحة لو خدتهم منك في لحظة بتتخانق معايا ليه مش تسألني طيب تقول لي مش فاهم تعالى قول لي مش فاهم مفيش مانع لكن تقول لي انت غلطان كانك انت صح يا ايوب وانا غلط يبقى انت ما فهمتنيش او يبقى انت مش راضي تصدق اللي انا عملته فهنا تلاحظوا كذا اصحاح في سفر ايوب عباره عن ربنا بيسال بيقول لك يا انسان هو انت فاهم كل اللي انا بعمله هو انت عارف اسرار الكون هو انت ليه مش شايف الابداع والدقه في كل الخلق اللي انا عامله وبالتالي لو حصل لك حاجه وانت اغلى واحد في في الكون ده كله تاكد انها مظبوطه وتاكد انها محسوبه وتاكد ان نفس الدقه المتناهيه اللي بدير بيها الكون كله أنا بدير بيها حياتك بالأولى مفيش حاجة عشوائي مفيش حاجة صدفة مفيش حاجة يمكن مفيش حاجة من ورايا لا ربنا ضابط الكل وعارف بيعمل ايه كويس طبعا ده دي لغتنا احنا كمؤمنين نرجع تاني ونقول ايه اللي بيبصوا للعلم بشكل سطحي قد ينكر وجود الله او يجدفوا على الله اما الامناء الصادقين في البحث عن الحقيقة حتى لو دخلوا للعلم لازم يطلعوا مؤمنين إذا العلم في ذاته مش شر يا ريت كلنا نتعلم ونتثقف إلى أبعد الدرجات لكن بشيء من التواضع كلما ازددت علما كلما ازددت خشوعا أمام الله كلما فهمت أكتر ودرست أكتر كل ما عرفت أن أنت صغير قوي جنب إله كبير قوي والإله الكبير ده مشغول بيك جدا وبيحبك قوي فانت اهم كائن في هذا الكون الضخم هي دي بقى الحقيقة المفرحة برضو قضية تاني عاوزة اختم بيها العلم للعلم اما الانجيل ليس كتاب علم يعني ايه ما ينفعش ان انا اقرا الانجيل بطريقة بطريقة العلم او العلماء العالم بيقرا عشان يطلع الغلط الإنجيل في حقيقة معلنة تخاطب الكل تخاطب الجهال والبسطاء قبل العلماء والحكماء لكن بتخاطب الكل فلما الاقي في أسلوب الإنجيل تبسيط للحقائق ده بالنسبة للعالم ما يقول لك لا غلط الكلام ما انت غلط لأن انت احنا بنكلم أطفال بنكلم بسطاء احنا مش بنستخدم الدقة العلمية لأنه الدقة العلمية مش موضوعنا في الكتاب مش هدف كتابة الكتاب لأن العلم كده كده هيتغير والعلم مش هيخلص الإنسان العلم مش هي مش هيدي سعادة للإنسان مش هو ده اللي هيطول عمره ولا يديله حياة أبدية العلم ممكن يخدم على الإنسان وممكن يضر الإنسان ما هو بالعلم اخترعوا أنابل ذرية وبالعلم بيقعدوا يخبطوا في بعض إذا مش العلم في ذاته نعمة لكن ممكن يستخدم للخير ويستخدم للشر زي كل حاجة عملها ربنا الفلوس ممكن تستخدم للخير وممكن للشر الكمبيوترز ممكن تستخدم للخير وممكن للشر إذا العلم إحنا كناس مؤمنين نحترمه جدا وإننا نتعلم ونتثقف لكن كله يتحط في الآخر تحت رجلين الكتاب تحت تحت الحقيقة مش فوق الحقيقة حتى في الإنجليش كان زمان لما يقولوا الفهم يقولوا understanding يعني كأني أنا بقف تحت الفكرة مش فوقيها النهاردة هم العلماء دول مش بيفهموا لا مؤاخذة ليه لأن لو بيفهموا يقفوا يتأملوا في الحقيقة في حقيقة ثابتة واحنا understanding يعني تحتها بنحاول نفهمها نقرب منها وهي حقيقة يعني بسيطة لكن ملهاش نهاية كمان إنما بالكبرياء الإنساني هو بيحط الإنجيل والحقيقة تحت منه ويفعص فيها ويقول له ده غلط وده غلط وعمل نفسه هو الحقيقة overstanding طب ما انت كده ما بتفهمش يبقى ببساطة ما بتفهمش لأن الفهم معنى understanding آية جميلة في الكتاب تقول إيه ربنا أشرف أشرف زي طلع في الشرفة يعني إيه طلع في البلكونة بتاعة السماء يقول إيه الكتاب ربنا يتساءل هل من فاهم هل من طالب الله يعني ربنا أشرف من السماء وبيتساءل في حد بيفهم في حد بيطلبني في حد في الدنيا باصص لي وبيشكرني وعارف اللي أنا عملته وإن أنا بحب الناس في حد مصدقني ولا صدقته بعض إذا إحنا عندنا مشكلة إنه الجماعة الغربيين اللي بيدعوا إن هم أسبق إلى العلم هم نسيوا حاجة مهمة الحضارة الغربية لو درستوها كويس أمريكا استراليا كندا أوروبا البلاد دي لما تقدمت آخر 200 سنة الحقيقة كان ورا منها مبادئ مسيحية البلاد دي كانت مسيحية ومسيحيتها كانت قوية كان الإنجيل أساسي هو اللي علم الشعوب الاحترام والأدب والانتظام وقيمة العمل وهو ده اللي خدم أن العلم يتطور النهاردة مع انحصار الإيمان من البلاد دي وأكد لكم أنه خلال أجيال يمكن ما تكونش كتيرة كل الحضارة دي ستنهار لأنه الفكر المسيحي الراقي اللي مخلي الناس تحب بعض وتحترم بعض هو اللي خلى العلماء يدرسوا ويتثقفوا عشان يرفعوا شأن البشرية إنما لما هتروح المبادئ المسيحية وهيدخل الشر بديل للخير وبديل للحقيقة طبيعي الناس هتاكل في بعض وتنهار كل المجتمعات إذا العلم ليس هو الله ولكن إلهنا فوق العلم ولكننا لا نحتقر العلم ونحترمه ونحترم العلماء لكن ليس كل ما في العلم حقيقة إنما الحقيقة فوق العلم وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد آمين